أبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم بجد وحشتوني وبعتذر لكم على غياب الأسبوع الماضي لكن يعني كنت في زيارة لإخواني وأحبابي من أهل الكويت أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الدول الإسلامية يا رب العالمين تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة أوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا الليلة دي فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة عجوز واحدة كبيرة قوي في السن فالنبي عليه السلام أول ما شافها يعني سر واستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم وانتم عارفين ان النبي كان بيوصفوه أنه إذا سر واستنار وجهه كان وجهه أجمل وأضوأ وأحلى وأبهى من القمر صلى الله عليه وآله وسلم وراح فرش لها الرداء بتاعه على الأرض وقعدها وبسط معها الحديث صلى الله عليه وسلم وقعد يتكلم معها فلما انصرفت هذه المرأة وإذا بأمنا الغالية أمنا عائشة بتسأله وتقول له يا رسول الله فعلت هذا مع المرأة العجوز يعني أنت يعني أكرمتها زيادة عن اللزوم فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا في أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان علشان كده درس الليلة دي إن شاء الله بعنوان النبي ونعمة الوفاء والله على جمال ونعمة الوفاء نعمة جميلة وعظيمة ورزق ربنا بيسوقه لمن يشاء من عباده يا جماعة الأخلاقيات ديت جزء لا يتجزأ والإنسان صاحب الأخلاق لا يتغير ولا يتلون حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن أحدكم إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء ولكن ليوطن أحدكم نفسه على أنه إذا أحسن الناس إليه أحسن إليهم وإن أساءوا إليه اجتنب إساءتهم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم علشان كده بقول دايما مقولة الصالحين من قبلنا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أقامك أنت في الوفاء وأقام غيرك في الغدر والخيانة ربنا يجعلنا وإياكم يا رب العالمين من أهل الوفاء اللي فعلا ربنا بيحبهم اللي هم أهل البر والصدق والتقوى قال جل وعلا في وصف أهل البر أوصاف كتيرة جدا كم من ضمنها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا في آخر الآية يقول الحق جل وعلا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أهل الوفاء يا جماعة هم أهل الفردوس الأعلى وانتوا عارفين الفردوس دي مكانة ومنزلة عظيمة جدا في الجنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما وصانا ان احنا نطلب الجنة قال كما عند البخاري فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى ليه يا رسول الله قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا يا سلام قال جل وعلا في وصف أوصاف كثيرة جدا وجميلة لأهل الإيمان والتقوى قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في آخر الآية قال جل وعلا أو في جزء أو بعدها بآيتين ثلاثة قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلني وإياكم من أهل الوفاء يا رب العالمين اجعلنا أوفياء مع الله اجعلنا أوفياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلنا أوفياء مع كل الناس وهي دي أنواع الوفاء وفاء مع ربنا وفاء مع رسولنا وفاء مع الناس كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة الوفاء خلق عظيم جدا بعث به النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء والوفاء كان من أخلاق الأنبياء كل الأنبياء كانوا أوفياء ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم من باب الوفاء والإنصاف الجميل الذي تجمل به الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق كما في رواية الأخرى ده في حد ذاته من باب الوفاء من النبي عليه السلام لكل الأنبياء إخوانه الأنبياء اللي سبقوه بالدعوة صلى الله عليه وسلم بيقول أنا ما جيتش علشان أقول أنا اللي عملت الأخلاق كلها لا ده أنا جاي أتمم الخير اللي عملوه أنا جاي أتمم الأخلاق الجميلة اللي جم بيها أنا جاي أتمم مسيرة الخلق الجميلة التي جاء بها كل الأنبياء أنا جاي أتمم كل دوت وده من باب الوفاء والإنصاف من سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف قد ايه الانبياء كانوا في قمه الوفاء وهذكر ثلاث امثله فقط ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل لما ذكر سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام قال جل وعلا وابراهيم الذي وفى وفى بكل شيء ما طلب من سيدنا ابراهيم اي شيء الا ووفى وجاء به على الوجه الاكمل وفى وكمل العبوديه لله جل وعلا وذكر المولى عز وجل إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام فقال جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ولما ذكر المولى عز وجل سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى يا جماعة لما راح مدين وقابل الرجل الصالح من أهل مدين وهو ليس شعيب على فكرة كما هو مشهور جدا على ألسنة كثير من الدعاة لأن المسافة اللي بين سيدنا موسى وبين سيدنا شعيب كانت سنين طويلة جدا جدا لمن يقرأ التاريخ فهو ليس شعيبا عليه السلام ولكنه رجل صالح من أهل مدين سيدنا موسى قابله والرجل الصالح لما لقى بنته بتقول له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين فهو قال لها وما أدراك بقوته وأمانته كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن آه قالت أما قوته فلقد حمل الحجر من على البئر ولا يحمل هذا الحجر إلا عشرة من الرجال الأقوياء قال لها طب وأمانته قالت له لما أرسلتني إليه لآتيك به قال لي امشي خلفي ولا تمشي أمامي حتى لا تكفأ الريح ثيابك فأرى ما لا يحل لي واحذفي لي بالحصى يمنة ويسرة حتى أعرف الطريق فأول ما لقى الأمانة والصدق متوفرين في رجل عظيم زي سيدنا موسى عليه السلام ما قالوش بقى إني أريد أن أستأجرك قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين طب ليه ما قالوش أنا عايز أجوزك دي بزنون ابدا عايز يفتح له المجال عايز اقول له اختار براحتك يا دي يا دي لان انا مش عايز افرط فيك قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين طب هو معهوش فلوس برضه مش هفرط فيك على ان تاجرني ثمانية حجج تخدمني وترعى الغنم عندي ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك انا يعني هم 8 سنين تشتغلهم عندي هم دول المهر بتوع بنتي ولو حبيت تكمل 10 سنين تبقى اكرمتني يوم سيدنا موسى عليه السلام من باب الوفاء انت رجل دخلتني بيتك اكرمتني جوزتني بنتك من غير ما تدفعني فلوس لانك عارف ان انا لا امتلك درهما ولا دينارا وعملت معايا كل دوت يبقى انا لازم اوفي ولازم اكون في غايه الوفاء فاتمم موسى عليه السلام عشر سنوات ولم يتم ثمان سنوات رغم ان هو خير بين الثمانيه والعشره فاختار العشره ولذلك جاء عند البخاري ان سعيد بن جبير سأله رجل يهودي قال أي الأجلين قضى موسى هو كمل الثمانية ولا العشرة قال لا أدري حتى أسأل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرح له سعيد بن جبير تلميذه النجيب وسأله أي الأجلين قضى موسى عليه السلام فقال ابن عباس قضى أكثرهما وأطيبهما وإن رسول الله يقصد موسى عليه السلام إذا قال فعل والحديث رواه البخاري فدي صور جميلة أوي أوي من صور الوفاء الجميل الذي يعني تحلى به أنبياء الله ورسل الله صلى الله عليهم جميعا وسلم ولكن سيد الأوفياء هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف ونعيش في رحاب سيد الأوفياء بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الخلق للخالق سبحانه وتعالى أوفى الناس لربه جل وعلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقوم يصلي قيام الليل ويبكي ويتضرع بين يدي الله لحد ما تتورم قدماه طب هو النبي محتاج ده كله يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم من الذنوب والخطايا صلى الله عليه وسلم وفوق ده كله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني اللي عملته واللي هتعمله والنبي أصلا ما عملش حاجة غلط أصلا صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كان يقوم ويصلي ويبكي ويتضرع بين يدي الله لحد ما تتورم قدمه أمنا عائشة صعب عليها المنظر بتقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا الله على جمال الوفاء شوف النبي عليه السلام لما وصف أهل بدر وقال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من باب الوفاء هو ربنا لما يمنح العبد منحة هل ممكن المولى عز وجل بعد ما أعطاك منحة ياخدها تاني حاشا لله ده يعني كرام البشر لا يفعلون هذا فما ظنكم برب البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكون ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى نبينا صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم طب طالما غفرت لكم انتم من اهل الجنه طيب اللي ربنا غفر لهم دولت كان ممكن يقولوا ايه الحمد لله بقى ربنا غفر لنا والحمد لله والدنيا جميله ايه وبقينا من اهل الجنه نعمل بقى اللي احنا عايزينه او على الاقل طب مش هنعصى ربنا بس على الاقل ممكن نكتفي بالفرائض وكفايه بقى لا قيام ليل بقى ولا صيام نوافل ولا ليل ونهار ذكر لله ولا قران ما خلاص ما احنا ضمننا الجنه ابدا والله تخيلوا ايه اللي حصل يا جماعه ازدادوا طاعه لله اللي كان بيصلي قيام ليل ساعة بقى يخليها ساعتين واللي كان بيذكر ربنا ساعة بقى يخليها ساعتين واللي كان بيقرأ كل يوم جزئين قرآن خلاهم أربعة واللي كان بيجاهد مرة مرتين كان على طول في الجهاد وهكذا بذلوا عمرهم أكثر وأكثر أفلا أكون عبدا شكورا أستاذ البشرية علمهم كده كل ما ربنا يكرمنا كل ما, كل ما احنا لازم نكون أوفياء لله سبحانه وتعالى علم الكون ده كله الوفاء لأن هو سيد الأوفياء صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان حتى لما يثني على الله عز وجل كما عند مسلم كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ما أقدرش أعد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك بيقول لربنا أنا ما أعرفش أثني عليك يا ربي لكن أنا كل اللي أقدر أقوله إن أنا بأثني عليك كما أثنيت أنت على نفسك يا رب العالمين وأنا ما أعرفش أنت يا رب أثنيت على نفسك إزاي لأن أنا لا أستطيع أن أنا أتخيل يا ربي مدى ثنائك على نفسك ومدى عظمتك سبحانه وتعالى فالنبي شوف من باب الأدب والوفاء مع ربنا بيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 23 سنة دعوة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم قام عندما سمع قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعد 23 سنة ضرب وأوذي وطرد من بلدي واتهم في عرضي وتسع مؤامرات لقتل النبي ورمي سل الجزور على ظهري ورمي التراب فوق رأسي وقتل أصحابه وشردوا وهوجروا وحصل معهم ما لم يخطر على قلب بشر ومع ذلك كان وفيا وأكمل الطريق ليدعو الكون كله لعبادة حبيبه وربه جل وعلا وعمره ما تأخر أبدا عن دعوة الناس لرب الناس كل اللي كان شغله المهم أن أنت تكون راضي عني والكون دي كلها ابتلاءات تقرب الرب منك أكتر وأكتر يجي في يوم الطائف يحصل له اللي يحصل له ويخش حائط لبني شيبة ويقعد يبكي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الواحد جسمه بيقشعر لما يذكر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا اتعلموا يا أمة الإسلام اتعلموا الوفاء من حبيبكم صلى الله عليه وسلم مش مهم الناس يكونوا أوفياء معانا ولا لأ مش مهم الناس تقدر اللي بنعمله ولا لأ المهم ان احنا نكون أوفياء عشان ربنا مطلع علينا وعشان ربنا هو اللي هيحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني ووضع الميزان ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين علشان كده النبي عليه السلام بيعلم الأمة كلها الوفاء صلى الله عليه وسلم وعمال بيرتقب أرواح المؤمنين إلى جنة رب العالمين وبيقول يا مسلمين يا مؤمنين يا حبايبي يلي بحبكم وعمر ما نسيتكم أبدا بيقول اضمنوا لي ست حاجات أضمن لكم الجنة اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة والحديث رواه أحمد بإسناد الحسن كان من بين ست حاجات النبي بيضمن لكم بها الجنة قال وأوفوا إذا وعدتم لما توعدوا حد خلى عندكم وفاء لما ت... لما تدوا حد وعد أو ميثاق أو عهد أو أي حاجة اوعوا تغدروا بإنسان خلوا العهد بينكم وبين الناس على الصدق والأمانة والوفاء ولذلك كان بيحذر كان بيحذر من الغدر ونقض العهود والوعود صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان والحديث في الصحيحين وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ولذلك هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان وكان أبو سفيان لسه كافر بيقول له بيسأله عن النبي عليه الصلاة بيقول له فبما يأمركم قال له يأمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا وكم من ضمنها والوفاء بالعهد وأداء الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نكمل مع سيد الأوفياء ولكن بعد فاصل صلى على حبيبك
تعالوا الرسول بيت الرسول قوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد الفاصل أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة تعالوا نكمل مسيرة الوفاء مع سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم وإحنا بنعتبر الحلقة ديت وفاء منا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي علم الدنيا كلها نعمة الوفاء ومفيش أجمل ورب الكعبة من إن أنت تكون إنسان وفي ما تنساش فضل الناس عليك ولذلك عايز اقول لك ان ان وفكروني مع يعني يا ريت نفكر بعض في اخر الحلقه يا ريت كل واحد فينا يفكر مين اكتر واحد في الدنيا اكرمك وخدمك وعمل لك حاجات ما تقدرش تنساها ابدا تبعت له رساله لليلاد تقول له لمسه وفاء عمري ما هنسى فضلك بعد فضل ربي سبحانه وتعالى كل واحد يفكر كده مين اكتر واحد في الدنيا احسن اليه في الدنيا ديت يعني انا عايز اقول ان اكتر واحد احسن الينا كلنا في الدنيا ديت وعايزين نبعت له النهارده لمسه وفاء هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم عايزين الامه كلها تبعت رساله من قلبها للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له جزاك الله خيرا عنا يا رسول الله بجد بجد ما نقدرش ننسى فضلك بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى ده النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان بينهى عن الغدر حتى في الحروب تعالوا شوف النهارده الحروب وال- وال- اللي ما فيهاش ريحه الاخلاق تعالوا شوف النبي كان بيعلم الدنيا كلها ازاي يكون عندنا اخلاق حتى في عز الحروب اللي بيقولوا ما- المفروض ما فيهاش لا قوانين ولا اخلاق ولا اي حاجه كان يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اغزوا بسم الله وفي سبيل الله اغزوا وقاتلوا من كفر بالله طب اللي كفر بالله نعمل معاه ايه قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقى اللي كفروا بالله لما نروح نحاربهم لا نغدر بيهم ولا نعمل حاجة وحشة أبدا اوعوا تغدروا حتى بكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح الكلام دوت في حديث تاني رواه أحمد بسند صحيح قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب اوعى تغدر ولو برجل كافر حتى الكافر, الكافر ده كفره يحاسب عليه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى انما احنا لما نيجي نتعامل مع الناس نتعامل مع الناس مش باخلاقهم لا باخلاقنا احنا عارفين يا جماعه عايز اقول لكم حاجه الواحد لما بيشوف انسان غدار او ما عندوش اخلاق صدقوني الواحد مش بيزعل منه على قد ما بيزعل عشانه وفي نفس الوقت بيفرح لنفسه بيزعل عشانه لانه ما كانش يتمنى انه يشوف انسان بالاخلاق ديت وبيفرح لنفسه انه بيقول الحمد لله ان انا ما كنتش بنفس الاخلاق ديت الحمد لله ان ربنا عافاني من الظلم عافاني من الكذب عافاني من الخيانه عافاني من الغدر افرح واحمد ربنا كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تعالوا نشوف ثلاث مواقف في غاية الروعة سطرها النبي صلى الله عليه وسلم على جبين التاريخ بسطور من النور حديث الأولاني والواقعة الأولى رواها أحمد وأبو داود بسند صحيح إن كان في واحد من أهل مكة من أهل قريش اسمه أبو رافع أرسلت قريش أبا رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راح أبو رافع وشاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنتوا عارفين ومقدرين يعني إيه واحد شايف النبي قدامه فالنبي رؤيته لوحدها تبعث على حب الإسلام وحب الإيمان بمجرد ما تنظر في وجه النبي عليه السلام ولذلك في حديث رواه مسلم ان عبد الله بن سلام وده كان حبر من احبار اليهود بيقول لما دخل النبي المدينه انجفل الناس إليه يعني أسرعوا إليه قال وكنت في من انجفل إليه فلما رأيت خد بالك من اللفظ فلما رأيت ونظرت في وجهي علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه وكان من أهل الجنة بشر بعد ذلك بأنه يموت ويثبت على الإيمان فكان من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى المهم أن أبو رافع لما راح قابل النبي عليه السلام بيقول فلما رأيته وقع في قلب الإسلام خلاص حبيت الإسلام فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أرجع إلى قريش أبدا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا إني لا أخيس بالعهد أنا عمر ما أنقض العهد أبدا ولا أحبس البرد البرد جمع بريد وهم الرسل يعني أنا عمر ما أنقض العهد ولا أحبس الرسل عندي أنت جاي لي رسول من عند قريش ارجع إليهم مرة أخرى زي ما كان في الموافقات أو عفوا في الاتفاقات اللي بيني وبين قريش ارجع لهم مرة تانية فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن يعني حب الإسلام فارجع مرة أخرى وأسلم لكن تجيني كمسلم ما تجينيش كرسول من رسل قريش فعاد أبو رافع إلى قريش قريش ووفى بعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الوفاء يفيض من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مرة تانية وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم علشان النبي يعلم الكون ده كله إزاي يكون الوفاء بالعهد صلى الله عليه وسلم لا ده في قصة أعجب ورب الكعبة أعجب من الخيال بس مش هقولها لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن حذيفة ابن اليمان حذيفة ابن اليمان ما حضرش غزوة بدر وكان في سبب جميل قوي قوي قوي خلاه ما حضرش غزوة بدر بيقول كنت أنا جاي من بره أنا وأبي حسيل حسيل اللي هو أبو حذيفة فبيقول وطبعا اسمه حسيل ولكن كان يسمى باليمان لحلفه لليمانية فبيقول كنت جاي أنا وأبي حسيل وداخلين على المدينة فقابلونا كفار قريش إلى أين أنتم ذاهبون قلنا إلى المدينة قال لا بل أنتم ذاهبون إلى محمد أنتم رايحين تقاتلوا معاه قالوا لا والله مش رايحين نقاتل معاه قالوا طب خلاص لو كنتم مش رايحين تقاتلوا معاه ادونا العهد والميثاق ان انتم مش هتقاتلوا معاه فيعني عشان يخلصوا نفسهم يعني يعني فض مجالس قالوا خلاص مش هنقاتل معاه بس دخلونا المدينة فلما دخلوا إلى هناك وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تبدأ غزوة بدر مباشرة غزوة بدر عدد الكفار قد عدد المسلمين ثلاث أضعاف النبي محتاج عدد كبير جدا من الرجال يقاتلوا معاه ومع ذلك راح لحذيفة بن اليمان قال له يا رسول الله لقيتنا قريش وخدوا علينا العهد إن احنا ما نقاتلش معاك واحنا عايزين نقاتل معاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعا لا ارجع انت وابوك ما تقتلوش نفي لهم نفي من الوفاء نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم فكانت النصرة للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم عمرك شفت حد بيوفي مع المشركين يعني لو واحد غير النبي كان يقول دول مشركين هو في حد أصلا يدي عهد المشركين دول ياما قتلوا فينا وياما عملوا فينا وطردونا من مكة وعملوا فينا وعملوا انتوا نسيتوا اللي عملوه ورغم ذلك قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم الموقف الثالث أعجب وأعجب وأعجب برضه تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ان كان في واحد اسمه المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة يا جماعة كان في الجاهلية قبل أن يسلم خرج مع حوالي 13 واحد مشرك وقعدوا مع بعض شباب مع بعض جايبين الخمر وقاعدين ومعاهم السيوف فضلوا يشربوا الخمر ويهزروا ويهيصوا ويضحكوا لحد ما ال 13 يعني زي ما تقول خلاص يعني من كتر ما شربوا الخمر مش دارانين بنفسهم فقام المغيرة بن شعبة ومسك السيف وقتل ال 13 واحد وخد الفلوس بتاعتهم والأسلاب الأسلحة بتاعتهم كلها وراح وهو ماشي قعد يفكر في دعوة النبي عليه السلام وفيما دعا إليه من حسن الخلق ومن ال ال الوفاء ومن الصدق والأمانة و فحس كده إنه من كتر اللي عمل من الجرائم اللي عملها دي كلها حس بنفسه بجد يحس بنعمة الإيمان ولذة الإيمان فألقى الله في قلبه نعمة الإسلام راح رايح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله لقد أسلمت في التو واللحظة وحكى له اللي حصل مع ال 13 اللي هو قتلهم وخد فلوسهم وراح يعرض الفلوس دي كلها كأنه عايز يكفر عن اللي عمله فقال له الفلوس دي كلها يا رسول الله أنا أخدتها منهم فخذها يا رسول الله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنقبل انت عايز تسلم احنا قبلنا ان انت تسلم وتبقى معانا اخ لينا مسلم واما المال فلا قال لماذا يا رسول الله قال لأنه قد أخذ غدرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له أيوة دول مشركين وكفار فلوسهم حلال سبحان الله الواحد بيقعد يقارن ما بين نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا يستحل مال الكفار وما بين النهاردة مسلم قد يستحل مال أخيه المسلم وقد يفعل به الأفاعيل ولا يتقي الله عز وجل ويعني ربنا رب يعافينا يا رب العالمين من هذا الصنف العجيب شوف قد ايه النبي عليه بيقول له ايه بيقول له أما المال فلا نقبل أما الإسلام فنقبل وأما المال فلا حاجة لي به لأنه قد أخذ غدرا تعال نشوف صورة وفاء النبي للصحابة النبي عليه السلام أصحابه دول يا جماعة أنا لما مرة كنت بتكلم عن المؤهلات التي أهلت أصحاب النبي لقيادة البشرية جميعا ذكرت حوالي عشر مؤهلات كان أول هذه المؤهلات إن الصحابة دول يا جماعة اختيار ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا هو اللي منقي الناس ديت عشان يكونوا أصحاب النبي فتخيل لما ربنا يختار وربك يخلق ما يشاء ويختار فتخيل فاطر السماوات والأرض الذي يعلم ما في القبول ما في القلوب وما في الصدور الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى تخيل لما ربنا يختار هؤلاء الناس ويقول هم دول يبقوا أصحاب سيد الناس صلى الله عليه وسلم هم دول هيبقوا أفضل جيل مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين فدول اختيار ربنا سبحانه وتعالى فلذلك النبي عليه السلام لما ربنا أكرمه بهؤلاء الصحب الكرام اللي أقام بهم دولة الإسلام عمر ما عمره ما نسي فضلهم أبدا وكان في قمة الوفاء لهؤلاء الصحب الكرام وإذا به يوصي الأمة كلها وهو قبل موته بأيام ويقول لا تسبوا أصحابي تخيلوا الكلام ده كان لمين يا جماعة لو قلت لكم والله هتتعجبوا تخيلوا النبي كان بيقول الكلام ده لمين كان بيقوله لخالد بن الوليد خالد بن الوليد هو خالد بن الوليد مش صحابي اه صحابي امال النبي بيقول له لا تسبوا اصحابي ليه اصل مش واخد بال حضرتك اصل الصحابه نفسهم درجات يعني في ناس هم الصادقون يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الناس اللي أسلمت بدري أو دولت واللي قامت على أكتافهم دولة الإسلام هل يستوي هؤلاء مع من أسلم بعد 21 سنة طبعا لا يمكن يستوي فالنبي عليه السلام يوم من الأيام حصل خلاف بين أبي عبيدة بن الجراح وبين خالد بن الوليد خالد بن الوليد أغلظ القول لأبي عبيدة بن الجراح فراح النبي عايز يعرف خالد بن الوليد إن خد بالك يا خالد أي نعم أنت سيف من سيوف الله سله الله على أعدائي لكن خد بالك اوعى تنسى قدر أبي عبيدة بن الجراح ده واحد من العشر المبشرين بالجنة فقال له يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا يعني قد جبل أحد من الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة مش ولا نصفة ولا نصيفة شفت مدى وفاء النبي للصحابة الله عمرك حسيت بوفاء لزميلك أو أصدقائك أو قرايبك أو حبايبك أو ناسك أو جيرانك أو أرحامك حس بمعنى الوفاء الوفاء جميل الناس عمرها ما تنسى أبدا الإنسان اللي عنده وفاء الناس طول عمرها قلبها بيميل لصاحب القلب الوفي اللي ما ينساش فضل الناس أبدا بيبقى لمحة جميلة قوي يا جماعة لما يجي واحد يقابلك بعد 15 سنة وانت ما شفتوش ويقابلك سلام عليكم ما انساش فضلك أبدا بعد ربنا سبحانه وتعالى انت اللي علمتني كذا وكذا بعملها احيانا سامحوني لما قابل مدرس ليا كان بيدرس لي ايام ابتدائي من سنوات طويله وقابله هو راجل كبير في السن اقابله واسلم عليه وابوس ايده السلام عليكم استاذ فلان ايوه يا ابني هو مش واخد باله مني انا فلان الفلاني كنت تلميذ عندك في ابتدائي وابوس ايديه واقول له جزاك الله خيرا عني انت اللي كنت بتعلمني العربي انت اللي كنت بتعلمني الرياضه انت اللي كنت بتعلمني كذا جزاك الله خيرا ربنا يبارك في عمرك ويجعل أعمالي في ميزان حسناتك ربنا يجازيك عني كل خير لا تتخيلوا اللمسة البسيطة ديت بتخلي الراجل حاسس ان هو عمل حاجة كبيرة قوي في الدنيا ديت وان فعلا ليه تلاميذ موجودين على قيد الحياة كان لينا مدرس عربي في ثانوي ما نساهوش ابدا ربنا يبارك في عمره ويحفظه ويجازيه عنا كل خير كان بيدينا عربي واحنا في ثالثه ثانوي فكان بيقول لنا وهو جاي مرة كده وداخل الفصل فكان فرحان قوي وشه ما شاء الله كده مليان نور فطالب من الطلاب بيسأله بيقول لي أستاذنا الحبيب يعني هل ممكن نتجرأ ونسأل حضرتك عن سر السعادة اللي شايفينها على وش حضرتك النهاردة يعني وحضرتك وشك منور على طول لكن النهاردة في نور عجيب قوي قال له والله يا ابني النهاردة كنت سعيد جدا كنت داخل مكان من الأماكن رايح أودي بنتي المستشفى عشان مريضة رايحة تعمل عملية ففوجئت ان الطبيب اللي هيعمل العملية لبنتي كان تلميذ عندي اتربى على ايديا فاول ما دخلت لقيته داخل بيوطي على ايدي يبوسها وبيقول له استاذي انا اللي اتعلمت على ايدك وانا في ثانوي وعمري ما انسى فضلك عليا وياما وجهتني وياما اكرمتني والنهارده جه اليوم اللي انا ارد بيه الجميل الله الله على الوفاء الله على نعمه الوفاء المعنى الجميل ده ربنا يرزقنا واياكم نعمه الوفاء شوف تعالى نشوف صفحه من وفاء النبي عليه السلام لابي بكر الصديق ابو بكر الصديق يا جماعه اللي ضحى بكل حاجه بماله ونفسه وكرف حياته واسرته وكل حاجه لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم يحط كل فلوس فلوسه في حجر النبي والنبي عليه السلام يقول له يا أبا بكر ما تركت لأهلك وأولادك يقول له تركت لهم الله ورسوله ده كفاية علي يا رسول الله يسخر ولاده كلهم وبناته كل الأسرة كلها لخدمة النبي ولخدمة الدعوة ويكرس حياته كلها لحماية النبي ويخرج في الهجرة مع النبي عليه السلام هو عارف ان السيوف مستنيه عشان يتقتل ورغم ذلك بيضحي بحياته ويمشي قدام النبي مرة وراه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة والنبي يسأله لماذا تصنع هذا يا أبا بكر يقول له يا رسول الله أذكر أذكر الرصد أذكر الطلب فأمشي خلفك طلب قريش لك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله يقوم النبي يقول له لو كان شيء يا أبا بكر أحببت أن يكون بك دوني لو كان في أذى تحب أنت تتأذي مكان يقول له أجل والذي بعثك بالحق فلئن قتلت أنا أنا مش مهم فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها أبو بكر الصديق اللي ضحى بكل حاجة ويجي قبل ما يموت النبي عليه السلام بأيام يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا ولكن أخوة الإسلام الله على وفائك يا رسول الله يلا علمت الكون ده كله علمت الدنيا كلها الوفاء بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي جرب مرة كده وانت ماشي في أي مكان وواحد يكون أدالك خدمة من سنين طويلة وروح له وقول له فاكر حضرتك لما خدمتني في الموضوع الفلاني ولما أكرمتني في الموضوع الفلاني أنا جاي النهاردة مخصوص رغم أن شكرتك من 8 سنين جاي النهاردة أجدد لك الشكر مرة تانية لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم علمني الوفاء علمني الوفاء وبعد موت الصحابة بعد دفن شهداء أحد بسنوات طويلة وقبل ما يدفن النبي عليه السلام وقبل ما يموت بأيام راح عشان عشان يودع شهداء البقيع وشهداء أحد ويدعي لهم صلى الله عليه وسلم من باب الوفاء فأنا جاي النهاردة عشان أقول لك جزاك الله خيرا على اللي أنت عملته لي تخيل قد إيه هتشجع الإنسان ده على إنه يعمل خير مع غيرك ومع غيرك نعمة الوفاء ربنا يجعلنا وإياكم الأوفياء تعالوا نكمل نعمة الوفاء ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
ونسعد بيت الرسول ونسعد بنور حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله في انتظار سماع اتصالاتكم الجميلة اللي اشتقنا لها بقالنا أسبوعين وربنا يجمعنا وإياكم على خير وفي انتظار إيميلاتكم إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة تعالوا نتكلم عن وفاء النبي للأمة الأمة اللي اللي فعلا مشتاقة له قوي مشتاقة أكيد كل واحد قاعد قدامي كل واحدة قاعدة قدامي أنا واثق وعلى يقين من ان كل واحد فيكم قلبه بيتقطع ونفسه يشوف النبي عليه السلام وعلى فكرة مش الكلام ده كلامي ولا كلامكم ده كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني بيقول هيجي من بعدي أمة الأمة ديت أو الناس دولت يتمنى الواحد فيهم لو أنه فقد كل حاجة وأنه يشوفني ولو مرة وبصدق فعلا يا رسول الله احنا بنتمنى ان احنا نفقد كل شيء ولكن نشوفك ونصحبك ونسعد برؤيتك البهية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا يا أمة الوفاء نشوف قد ايه النبي كان وفي لأمته صلى الله عليه وسلم علشان أمته هي كمان تكون فعلا وفية لنبيها صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حديث رواه مسلم النبي عليه السلام تذكر قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وتذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقف النبي يبكي يبكي ويبكي فربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل قال له يا جبريل انزل إلى محمد وسله ما الذي يبكيك إيه اللي بيبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى فنزل جبريل عليه السلام قال له يا رسول الله إن ربك يسألك لماذا تبكي فقال أبكي من أجل أمتي يا جبريل فصعد جبريل وقال للحق سبحانه وتعالى إنه يبكي من أجل أمتي فقال جل وعلا ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه أبدا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف قد إيه وفاء النبي النبي عليه وسلم قلبه بيتقطع عشان أمته يا ترى أمته قلبها بيتقطع عشانه صلى الله عليه وسلم يا ترى أمته نفسها فعلا تظهر في الصورة الجميلة البهية اللي النبي يتمناها يا ترى أمته فعلا هتعمل الأشياء اللي فعلا تخلي النبي لما يشوفهم يسعد بلقائهم على الحوض ولا هتعمل أشياء تخلي النبي لما يشوف بعض بعض الناس على الحوض يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير يا أمة الإسلام عايزين نكون فعلا أوفياء لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف موقف تاني من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كل نبي كان ليه دعوة مستجابة في حاجة معينة كبيرة أوي أوي أوي فكل نبي تعجل دعوته واخد بالك إلا النبي عليه السلام يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم يقول ما من نبي أو لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا طب عملت إيه بدعوتك يا رسول الله قال فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي نوصل لها إزاي يا رسول الله قال وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في يوم من الأيام الحديث في البخاري ومسلم النبي عليه السلام بيخبر ان هو قال عرضت علي الامم وفي روايه الترمذي بسند صحيح ان العرض ده كان في ليله الاسراء والمعراج قال فرايت النبي ومعه الرهط او الرهيت الرهط او الرهيط العدد من ثلاثه لتسعه يعني النبي بعث لامه كامله ما امنش معاه الا من ثلاثه لتسعه نقول تسعه ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان نبي جه لامه ما امنش معاه الا واحد او اثنين ورايت النبي وليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم فنظرت وقلت وظننت ظننت أنهم أمتي فقيل لا هذا موسى وأمته دول سيدنا موسى وقومه ثم قيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل هؤلاء أمتك أكبر أمة في الكون ده كله هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب دي رواية البخاري ومسلم في روايتين عند أحمد في المسند بسند صحيح الاثنين صحاح إن النبي عليه الصلاة قال إيه في نفس الحديث ده قال سألت رب الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ما اكتفاش بكده وفاء لأمته حب لأمته النبي بيحبكم فقال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وخد بالك بقى مع كل واحد سبعين ألفا يبقى سبعين ألف في سبعين ألف الرواية الثالثة بقى عند أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أعطيت سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف الرواية الأولى بتقول إيه مع كل واحد سبعون ألفا لا الثانية بتقول إيه مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي ثلاث قبضات من قبضات الرحمن جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ثلاث قبضات من أهل النار يدخلون الجنة بلا حساب أو ثلاث قبضات من أهل المحشر أرض المحشر يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دي صور بسيطة جدا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته تعالوا نشوفوا آخر صورة جميلة قوي من وفاء النبي عليه السلام لزوجته خديجة خديجة خديجة اللي أنا أول ما أذكرها كده على طول بحس إن جسمي بيقشعر من شدة الوفاء الوفاء الذي كان يفيض من قلب أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها اللي ضحت بكل حاجة بكل حاجة بلا استثناء بمالها ووقتها وصحتها وعافيتها وشبابها وكل حاجة من أجل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة اللي كان النبي دايما يثني عليها بعد ما ماتت رضي الله عنها وارضاها يا ترى مين الزوج النهاردة اللي زوجته لما بتموت بيثني عليها أو يذكرها حتى ولو بخير ولو مرة فعلا في ناس موجودة كده آه يعني أنا شفت واحد مرة وجلست معاه وهو قريب والله ليا وجلست معاه مرة وبدردش معه واقسم بالله سبحانه وتعالى ان كنت قاعد معاه هو وزوجته زوجته قريبته برضه ف... ف... وانا قاعد معاهم فلقيته بيثني على زوجته اللي ماتت فانا يعني بصيت له كده وبضحك عايز اقول له يعني لحسن الحاجه تغير فلقيتها هي كمان بتقول طبعا الله يرحمها كانت كان ست فاضله لقيتها هي كمان بتثني عليها من كتر ما لقت زوجها بيثني على هذه المرأة الطيبة هي كمان بتثني عليها وبتحبها هو ده الوفاء يا جماعة وده اللي احنا محتاجين نشوفه في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان النبي عليه السلام يثنى على خديجة دايما وكان إذا ذبح الشاة يأخذ من لحم الشاة ويوزع على صديقات خديجة فأمنا عائشة غارت فقالت خديجة يعني كأن ما فيش غير خديجة فقال صلى الله عليه وسلم واحفظ الكلمة دي واحفظوا يا أزواج الكلمة الجميلة اللي قالها النبي عليه السلام قال كما عند مسلم إني قد رزقت حبها اعتبر أن حب حب النبي عليه السلام لخديجة ده رزق ربنا ساقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد رزقت حبها في رواية عند البخاري ان النبي عليه السلام كان بيقسم اللحمه ده ويبعته لصديقات خديجه فامنا عائشه قالت كانه لم يكن في الدنيا الا خديجه يعني ما فيش حد في الدنيا دي امراه ما كانش في امراه يعني كويسه الا خديجه فقال صلى الله عليه وسلم انها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد يعني كان يثني علي يقول لها دي ياما عملت وياما سوت وياما اكرمتني وياما وقفت جنبي وياما سندتني وياما وياما وعمال بيعدد فضائل خديجه رضي الله عنها وارضاها في روايه جميله قوي أمنا عائشة من كتر ذكر النبي وثناء النبي لخديجة قالت ما أكثر ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين قد هلكت في الظهر بتقول له حمراء الشدقين يعني كبيرة في السن واسنانها وقعت عايزة تقول له كده يعني تمام حمراء الشدقين اللي هي الليفها يعني فقالت له يعني ما أكثر ما تذكر من حمراء الشدقين قد هلكت بالظهر أبدلك الله خيرا منها ده هي كانت حتى مش بكر أنا بقى بكر يعني أنا أحسن منها فقال أبدلني الله خيرا منها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها وحرمني الناس أموالهم ورزقني الله منها الولد وحرمني أولاد الناس فما زال النبي يؤنب أمنا عائشة حتى قالت لم أعد أذكر خديجة بعد ذلك بسوء أبدا من كتر وفاء النبي لأمنا خديجة عايز أقول ثلاث قصص في عجالة سريعة في غاية الروعة والجمال اللي في الدنيا كان في ملك زمان اسمه النعمان بن المنذر النعمان بن المنذر ده كان له يوم خير ويوم سوء ده الكلام ده قبل أن يسلم ففي يوم الخير ده يمشي ويخرج مرة مع الحاشية بتاعته وهو ماشي أي واحد يقابله يعطيه ويغدق عليه من المال ومن ومن ومن يعني يعطيه كل, كل خير وفي يوم السوء لو قابل أي واحد بيحكم عليه بالإعدام ففي يوم من الأيام خارج فقابل راجل حظه يعني بخته فقابله فقام واخده وحكم عليه بالإعدام والراجل كان راجل صالح وراجل طيب فلما حكم عليه بالإعدام فالراجل قال له طيب أيها الملك دعني حتى أذهب إلى أهلي أودعهم ما دمت هتقتلني بقى سيبني أودعهم أين أهلك؟ قال له على بعد ثلاث ليال يعني أسافر لهم ثلاث أيام وأرجع لك فقال من يكفل لي أو من يضمن لي أن ترجع وأنا إيش ضمان أنت ترجع فالراجل اللي هيتقتل ده بص لواحد كده من حاشية القصر اسمه شريك لقى راجل طيب قوي قال له يا شريك أتضمني قال له أضمنك قال له خلاص فالملك قال اللي هو نعمان بن منذر قال له شريك قال له لو ما رجعش هقتلك انت مكانه قال له اقتلني مكانه راح الراجل وغاب ثلاث ايام وما رجعش وراح الملك نعمان بن منذر راح مجمع الحاشيه وهينفذ حكم الاعدام في شريك المسكين اللي هو ضمن الرجل ولسه هينفذ حكم الإعدام وإذا بالناس يرون رجلا قادما من بعيد قال انتظر أيها الملك لعله يكون هذا الرجل فاستنى استنى استنى الرجل جاي من بعيد جاي من بعيد فجأة لا هو فاستغرب النعمان بن منذر وقال له قال له ليه ما حضرت انت ايه اللي جايبك رغم ان انت عارف ان انا جايبك عشان اقتلك قال جئت لئلا يقال ذهب الوفاء من قلوب الناس مش انا اديتك عهد ان انا ارجع فكان لازم ارجع عشان الناس ما تقولش ان انا ما بقاش عند ان انا ما عنديش وفاء وان الوفاء ذهب من قلوب الناس فنظر الملك الى شريك قال له ولما كفلته كفلته ليه رغم ان انت عارف ان انا ممكن اقتلك مكانه قال لئلا يقال ذهبت المروءه من قلوب الناس فتبسم الملك وقال وأنا عفوت عنكما لئلا يقال ذهب العفو من قلوب الناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا جماعة مفيش أجمل من الوفاء ده الوفاء جميل حتى سامحوني حتى في عالم الحيوان تخيلوا كان في قصة حلوة أو أوي أوردها أحد الأئمة إن كان في واحد من أهل مصر اسمه الإمام الزعتري راجل راجل بدوي يعني بسيط كده اسمه الزعتري كان عنده حصان فرس فكان كل يوم يخلط له الشعير بالسكر يعني ببلدي كده كان مدلعه آخر دلع وكان بيحسن إلى الفرس ده قوي قوي ومدلعه ويعني وعامل له كل اللي هو عايزه وكان يقعد يأكله الشعير بالسكر بإيديه فالفرس كان بيحبه قوي في يوم من الأيام الزعتري دوت جاله مرض فنام في الخيمة مريض ففضل واقف الفرس ده يحرس الخيمة ومش عايز ياكل امتنع عن الطعام والشراب فترة طويلة وبعد أيام مات الزعتري فدخل الناس وغسلوه وكفنوه وخدوه علشان يدفنوه فوق قمة الجبل طلع الفرس والحصان دوت يعني طلع وراهم وهم ماشيين في جنازة الزعتري اللي هو صاحب الفرس لحد ما وقف عند القبر وشاف صاحبه اللي كان بيأكله الشعير بالسكر شافه وهم بيدفنوه بيحطوه في القبر فلما حطوه في القبر وأغلقوا عليه ما كان من الحصان إلا إن قلبه انفطر وطلع يجري قدام الناس على مرأى ومسمع من الناس ورمى نفسه من فوق الجبل وموت نفسه يعني حزنا على موت صاحبه فهذا وفاء من من من حصان من من فرس سبحان الله يوم أن ذهب الوفاء من قلوب بعض البشر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين في يوم من الأيام ودي القصة الثالثة والأخيرة في يوم من الأيام واحد كان مسافر من بلد لبلد فعدى على القبور فقال أخش أدعي لهم فهو داخل بيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون ولسه بيكمل فلقى منظر غريب أو لقى يافطة مكتوب عليها هذا قبر الكلب الوفي فراح سأل الرجل اللي مسؤول عن المقابر ده قال له إيه قبر الكلب الوفي ده قال له اذهب إلى قرية كذا واسمع القصة هتتعجب أوي من القصة دي فراح القرية ديت فلقى راجل كبير في السن قال له إيه حكاية القبر بتاع الكلب الوفي قال له احكي لك القصة كان في البلد ديت كان في ملك من الملوك رجل غني جدا وملك وكان ليه مكانة ومركز كبير جدا وكان عنده كلب كان لا يفارقه لا في حله ولا ترحاله كان ليل ونهار معاه في يوم من الأيام الملك دوت خرج من القصر لمشوار صغير كده وطلب من الطباخ بتاعه انه يحضر له نوع من الأكل كده بيتعمل باللبن يعني حاجة زي مثلا رقاقة باللبن حاجة زي كده فحط له الإناء ونسي يغطيه فلما نسي يغطيه كان الكلب واقف بجوار الإناء الكبير دوت وكانت فيه خادمة موجودة في القصر لكنها خرصاء لا تتكلم فالمهم جاءت أفعى جاء ثعبان ونفث سمه في اللبن ومشي فلما عاد الملك ولسه هياكل الرقاق باللبن دوت ولسه هيشرب اللبن فالخادمة عمالة بتشرح له هي خرساء عمالة بتشرح له ان في ثعبان نفث سمه في اللبن اوعى تشرب فعمالة تقول له كده هو مصر يشرب فلسه جاي يشرب ولسه جاي ياخد اللبن فالكلب بدأ ينبح بدأ يعني عايز يقول له ما تشربش من اللبن فلقاه مصر انه يشرب من اللبن فما كان من الكلب الا ان تقدم فشرب من اللبن وراح رامي نفسه على الإناء فلما جرى السم في عروقه مات الكلب أمام الملك فعلم الملك أن اللبن كان مسموما فسأل الخادمة قال لها هل يعني اللبن ده كان مسموم قالت له نعم وأشارت إليه قال لها يعني إيه اللي حصل فأشارت إليه أن في أفعى جاءت ونفثت سمها في هذا اللبن أو في ذلك اللبن فما كان من الملك إلا أن دفن الكلب بنفسه وكتب عليه هذا قبر الكلب الوفي سبحان الملك احنا فين من الوفاء احنا فين من الوفاء مع ربنا ان احنا نؤدي فرض ربنا وننتهي عما نهى الله عز وجل عنهم احنا فين وفائنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم بان احنا نحب الحب الذي يليق به صلى الله عليه وسلم بان احنا نتبع سنته بان احنا نسمع كلامه بان احنا نصدقه بان احنا ندافع عنه صلى الله عليه وسلم احنا فين وفائنا لاهالينا للام والاب بالله عليكم يا اللي قاعدين قدامي واللي بحبكم في الله وبتقرب لربنا بحبكم وده من باب الوفاء عايز اقول كل واحد وواحده قاعدين قدامي قبلوا ايدين الام والاب واحسنوا لكل من حولكم وكونوا اوفياء تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بعد ثلاث دقائق منتظرين اتصالاتكم وإيميلاتكم إن شاء الله آه عايز أقول قبل ما أقرأ بعض الإيميلات يا جماعة في عجالة سريعة اعتذار والله نيابة عن كل شعبنا المصري الأصيل الجميل اللي بيحب كل الشعوب العربية والإسلامية اللي حوالينا كلها بنعتذر لشعب تونس الحبيب عن اللي حصل في مباراة الزمالك والفريق الثاني التونسي يعني اللي عمل كده لا يمكن يكون يعني من الناس اللي فعلا اللي احنا بنقول ان هم دول هم دول شباب مصر يعني دول بعض الخارجين عن القانون اللي عملوا كده وسامحونا واحنا بنعتذر لكم وانتم لا تعلموا قدر اهل تونس عندنا قد ايه ربنا يبارك فيكم احنا بنتقرب لربنا بحبكم ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. شكر خاص مني لأهل الكويت وخصوصا وزارة الأوقاف الكويتية على حسن الاستماع على حسن الاستقبال حيث كانت لي دروس الأسبوع الماضي إن شاء الله في بلد الحبيب بلدنا الثانية بلد الكويت وتنويه سريع كده بقى في عجالة سريعة كده قبل ما أقرأ الإيميلات إن شاء الله الدروس بتاعتي الفترة اللي جاية إن شاء الله يوم الخميس القادم اللي هو بعد بكرة هيكون في مسجد الأرقم في مدينة نصر في شارع مكرم عبيد هو شارع متفرع من مكرم عبيد يعني هيكون الدرس بعد صلاة المغرب يوم الخميس في مسجد الأرقم في شارع مكرم عبيد مدينة نصر يوم الأحد القادم هيكون في درسين الدرس الأولاني هيكون في جامعة كفر الشيخ هيكون الساعة واحدة ونص الظهرية في جامعة كفر الشيخ والدرس الثاني هيكون في مسجد الإمام ابن تيمية وهو مسجد الشيخ أبو إسحاق الحويني وهيكون الدرس بعد صلاة المغرب يبقى الدرس يوم الأحد واحدة ونص الظهر في جامعة كفر الشيخ لشباب الجامعة إن شاء الله والدرس بعد المغرب في مسجد ابن الإمام ابن تيمية طيب تعالوا نشوف بعض الايميلات كده في عجاله سريعه آه الاخت سلمى من السودان اسمح لي اريد حلقه عن النبي وتطبيب المرضى واخلاق الطبيب ان شاء الله ده جاي كل ده ان شاء الله جاي آه وفاء من المغرب بتقول اتمنى يكون حلقه بعنوان النبي وعبادة التفكر والنبي والصدقة والنبي والأصدقاء حاضر إن شاء الله كل ده هيتعمل زينب من المغرب الله يبارك فيك شيخ محمود بنحبك في الله أقترح أن تقوم بتقديم حلقة تحت عنوان الرسول وموقفه من التبرج ده اتكلمنا عنه بفضل الله في دروس قاطعة هذه المنتجات وذكرناها مرة تانية بشكل جديد خالص في دروس المصارع اللي كانت في رمضان اللي فات بفضل الله آه الأخ محمد جابر من الإسكندرية عايز حلقات عن لحظات الموت وما يريه من أهوال إن شاء الله إن ربنا ييسر لنا إن شاء الله لو قدرنا نعمل لكم حلقات متكاملة إن شاء الله عن الرحلة كاملة من البداية إلى النهاية إن شاء الله ربنا يقدرنا نعملها لكم الأخت خديجة عايزين حلقة عن كيف كان النبي يضحك مع أصحابه احنا عملنا حلقة بالعنوان ده قلنا أظن أظن كنت كانت بعنوان يعني كيف مش فاكر يعني حاجة زي كده في بعنوان تقريبا حاجة زي قريبة من ان الدعابة في حياة النبي حاجة زي كده يعني لسه عملناها حلقة لكن ممكن إن شاء الله نعيدها بشكل تاني الأخت ديما من الأردن عايزين حلقة بعنوان النبي واسم الله الولي الأخت هيام من الأردن بتقول عايزين حلقة بعنوان مراحل التنقية لدخول الجنة حاضر يعني هنا حاضر الأخت خديجة من المغرب اللهم بارك في شيخنا وفيك إن شاء الله أخت خديجة الأخ حسين عمران أنا لبناني أعيش في استراليا ولا يوجد عندنا دروس الدين ونفسي تساعدنا على تعلم الدين أمي وأبي بيحبوك ربنا يحبهم ويحفظهم يا رب العالمين أساعدك على أنك أنت تلزم القرآن وتفسير القرآن أولا ثم بعد ذلك تلزم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان تحفظ أحاديث النبي عليه السلام وتحاول بقدر الإمكان أن أنت تشوف شروح الأحاديث ديت إن شاء الله وبعدها إن شاء الله يفتح الله عز وجل عليك أحمد بن المليح تقريبا ورزق زهرة من بلاد المغرب يبلغانك السلام ويحبانك في الله ويطلبان منك الدعاء ربنا يثبتنا وإياكم على الخير الأخت مريم من تونس كنت أنت السبب في لبس الحجاب ادعي بالثبات ربنا يثبتك أخت مريم ويبارك فيك يا رب العالمين وفي أهل تونس آه الأخت جهيدة أو جهيدة جزائرية من فرنسا حبك في الله شيخ محمود وأنا من متتبع برامجك الجميلة خاصة ليلة في بيت النبي وفي نهاية كل حلقة أدعو دائما لك بالفردوس جزاك الله خيرا ربنا يعزك ويبارك فيك آه الأخت آه كاكي صدام من العراق ما اعرفش انا بنطق الاسم صح ولا لا اريد منك ان توجه نداء للشباب العرب بان يعتزوا بثقافتهم الاسلاميه طبعا محتاجين يكون في عندنا الانتماء الانتماء والهويه الاسلاميه الجميله ربنا يبارك فيكم عايزين الاخت الاخ عثمان حسن من المغرب عايزين حلقه عن طفولة الرسول شيء جميل أو اقتراح حلو أو إن شاء الله نعمل حلقة إن شاء الله عن طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم أم أمجد من الجزائر مشكور ومأجور على كل ما تقدم ربنا يجازيك عنا كل خير يا أم أمجد الأخت إيمان بحاول أبعت لحضرتك من حلقات كيف تسعدين زوجك وأنا متابعة برنامج حضرتك من زمان ربنا يتم عليك نعمته الواجب الأسبوعي جميل ويا ريت يكون بجانب الواجب نصيحة بجانب إن شاء الله يكون في نصيحة الأخت سمية من الجزائر حصصك بتعجبني قصدها يعني البرامج يعني كثيرا بارك الله فيك جزاك الله خير اخت سميه ربنا يحفظك ويبارك فيكي الاخت ديما من الاردن ارجو ان تدعو لي ان يحقق الله ما اتمناه ربنا يا رب يكرمك ويبلغك كل ما تتمنيه انت واخواتك وكل المسلمات يا رب العالمين ارجو من الشيخ ان يدعو لبنات المسلمين بالحجاب والزوج الصالح اللهم يسر لكل بنات المسلمين الحجاب والزوج الصالح والذريه الصالحه حسناء من المغرب توفيت أم من ثلاث شهور بعد عملية جراحية ماتت وهي تبتسم ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة ويرحم أمي رحمة واسعة ودي لمسة وفاء لأمي بقى الله يرحمها رحمة واسعة بقول يا أمي ربنا يرحمك ويجعل كل دعوتي وكل كلمة بقولها وكل كتاب كتبته في ميزان حسناتك أنت وأبويا ربنا يشفيه ويعفو عنه ويرحمك رحمة واسعة ويجمعنا وإياك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أمة الله جيهان محمد من ألمانيا مصابة بمرض السرطان ربنا يا رب يشفيها طب ناخد طب ناخد عائشة من الجزائر معانا السلام عليكم السلام عليكم طيب يظهر الاتصال اتقطع الأخت منى طيب السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو أكلم الشيخ محمود مع حضرتك إن شاء الله ازي حضرتك يا شيخ الله يعزك ويحفظك والله انا بعتبرك مثل والدي ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك الله يخليك آه والله يا شيخ محمود انا كنت طالبه منك بس طلب ان حضرتك تدعي لي يعني في الصوت الاخير من الليل حاضر وكنت عايز اسالك سؤال هو مش خاص بالحلقه يعني عينيا اتفضلي والله انا كنت عايز اسالك انا يعني فرحي قرب هلتزم طبعا بالحجاب الشرعي ده اكيد بس كنت عايز اسالك ان انا لو صورت بس كذكرى مش كان انا هعلق الصور او كده فهل ده هيكون حرام او في ذنب ولا ولا ايه؟
ربنا يبارك فيك يا اخت منى حاضر عينيا حاضر هو يعني موضوع التصاوير الافراح حاجات زي كده عايز اقول حاجه يا جماعه هو ان كان العلماء اجازوا ده مش طبعا مش مش تزمت ولا حاجه لكن العلماء لما اجازوا التصوير اجازوه للضروره بطاقه باسبور حاجات كده معينه فربنا يا رب يكرمكم يا رب ويسعد قلوبكم بطاعته وان احنا فعلا لما نبدا حياتنا بطاعه ربنا اكيد ربنا هيبارك لنا في حياتنا يعني ان شاء الله ربنا يتم فرحك على خير يا اخت منى ويسعد قلبك يا رب وقلب زوجك آه الأخت جهان بتقول مصابة بالسرطان ربنا يا رب يشفيك ويعفو عنك عايز أقول لك حاجة يا أخت جهان تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة تصدقي ويا ريت تروحي مكة أو تخلي حد رايح مكة يجيب لك مية زمزم اشربي مية زمزم زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وانتم تعلمون قصة أختنا الفاضلة اللي كانت من بلاد المغرب أنا الحقيقة يعني ناس اسمها حاليا لكن الأخت كانت الأخت المغربية ما شاء الله يعني مش عن تجربة لكن عن ثقة في الله سبحانه وتعالى لما راحت شربت مية زمزم وكان جالها سرطان في الرئة وده بيبقى يعني حاجة صعبة جدا جدا من أصعب أنواع السرطانات اللي بيجي في الرئة ورغم ذلك شفاها الله وعافاها وبقت بعد كده ما شاء الله سليمة معافة ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين الأخ مش عارف أقرأ الاسم الحقيقة العليش أو أو عيش من السودان مش فاكر يعني مش شاف الاسم كويس أود أن أتصدق بمبلغ متواضع كل شهر طيب ربنا يبارك فيك يا رب شوف أي أقرب مكان ليك أو لأي حد من قرايبك في بلدك وابعت له يتصدق على اليتامى ربنا يتقبل يا رب العالمين أكرم من تونس ادعو لي بالثبات والزوجة الصالحة ربنا يثبتك ويرزقك بالزوجة الصالحة رضوان من المملكة السعودية ادعي لي بالنجاح ربنا ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين ياسين طيب معنا تليفون مين معنا أم آية من أمريكا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ محمود مع حضرتك إن شاء الله يا أهلا وسهلا ربنا يخليك الله يعزك ويسترك
الشيخ محمود أنا بنتي توفت أنا هنا في أمريكا بقالي عشر سنين الله يرحمها رحمة الله وسعها وبنتي توفت رجعت لقيتها عشان أروحها في البيت ده عندها كم سنة؟ هي عندها 12 سنة طب طب هي كان عندها حاجة في حاجة كانت مضايقاها؟
كان عندها depression يعني ايه يعني اكتئاب عشان لوحدينا وما حدش معانا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم يا ام انا من ساعتها جاتني حاله جاتني حاله نفس ال depression اتنقلت عندي لا حول ولا قوه الا بالله بحاول اطلع نفسي بالقران وبالصلاه وبصلاه القيام وكده نعم وبالقران كتير قوي لا حول ولا قوه الا بالله
وبتصدق كتير عليه بس ما بشوفهاش وانا في المنام وانا عارفه مش عارفه حاسه حاسه ان انا ساعات بيدخل عليا الشيطان ان انا عايزه اموت نفسي لا لا لا يا ام ايه ربنا يحفظك انا عايز اقول لك حاجه يا ام ايه صغيره خالص ربنا يا رب يسترك ويحفظك ويصبرك ويربط على قلبك قولوا امين يا جماعه الله يبارك فيكي ام ايه عايز اقول لك حاجتين الحاجه الاولانيه ودي مساله مهمه قوي بنتك ماتت دون سن التكليف فعايز اقول لك يعني لما تكون بنت صغيره لسه اصلا ما بلغتش لسه ما وصلتش لسن التكليف هي ما زالت طفله فما دام ما وصلتش لسن التكليف جالها حاله اكتئاب اتصرفت تصرف قد يكون خارجا عن ارادتها مش عايز مش عايز اسميها منتحره سامحوني يعني انا كلمه منتحره دي واحد آه، آه، يعني بالغ راشد عاقل آه، بيتصرف وهو مكلف وكل حاجه بيعملها مكتوب عليه دي كان لسه القلم لم يجري عليها لانها لسه طفله صغيره فحته انها منتحره ان شاء الله ان شاء الله نحسب انها مش منتحره آه، ممكن تكون غلبتها يعني ال ال الاحساس بالاكتئاب ده قد يكون غلب على العقل واحيانا الاكتئاب بيوصل يا جماعه لمرحله انه فعلا يغلب على العقل الانسان بيتصرف تصرف لا ارادي دي حاجه فانا عايز اقول لك حاجه بس إن هي تقدر بس كانت جت في الاخر وكانت بتقول لي انا مخي بينمل يا ما انا ماما شوف مش بقول لحضرتك ايه فهي بتتصرف تصرف لا ارادي يا ام ايه فعايز اقول لك حاجه ان شاء الله يعني حاجتين تصبرك الحاجه الاولى ان ابشري ان شاء الله ان شاء الله هي مش ممكن تكون منتحره الحاجه الثانيه عايز اقول لك ان شاء الله ان شاء الله تكون سبب لما تصبري وتثبتي وتحتسبي ان شاء الله تكون سبب انها تستناك على ابواب الجنه الثمانيه وانها تكون سبب دخولك الجنه ولما تصبري يبنى لك بيت الحمد في الجنه ربنا يصبرك ويثبتك انا عارف انه بلاء شديد جدا يا ام انا ايه ساعات ما شفتها نعم انا ساعات ما شفتها في لحظتها نعم.
الو ايوه معاكي
ساعات ما شفتها في لحظتها انا قلت كلام مش كويس معلش نستغفر ربنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى مش كويس خالص علشان المنظر كان بالنسبة لي غريب معلش.
قوي ومكنتش قادرة استوعب فغلطت في ربنا وبعدين رجعت في ربنا رجعت لنفسي بعدين في المستشفى نتوب إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى يا أم آية ومعلش يعني إن شاء الله ربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد تكون وقع الصدمة في بدايتها كانت كبيرة عليك وصدمة طبعا كبيرة إن طفلة صغيرة تشوفيها شنقة نفسها أنا عارف إن الواقع والمصيبة كانت كبيرة جدا إن شاء الله ربنا ما فيش أرحم منه ربنا أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع أسأل يعني تخرجي من الاكتئاب ده بحاجة مؤية أنا عايز أقول لك حاجة حاجات معينة بالله عليك اعمليها رقم واحد يا مؤية كتري من الاستغفار رقم اتنين كتري من الصلاة على النبي والله العظيم من أعظم الأشياء بعد قراءة القرآن الذين آمنوا الذكر وقراءة القرآن قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قالها بذكر الله تطمئن القلوب ذكر وقراءة قرآن يا مؤية استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تعمليها آه، وتتصدقي عن هذه البنت ربنا يا رب يعني يرحمها رحمة واسعة ومع كل دوت على قد ما تقدري على قد ما تقدري صحبة خير واشغلي نفسك بأي حاجة جميلة تقربك من ربنا اعملي عمل خير آه، آه، آه، يعني اكفلي طفل يتيم طفلة يتيمة وحاولي ان انت تعوضي الحنان اللي كنت نفسك تديه لبنتك في طفل يتيم اكرميه او طفلة يتيمة اكرميها وانفقي عليها و- و- وان شاء الله ربنا يكرمك ويعوضك ان شاء الله وتكلمينا الحلقه اللي جايه وتسعدينا يا مؤايه بان انت تطمنينا على حالتك لان انت كده فعلا يعني يعني فعلا ت- احنا تعبنا من عش- عشان خاطرك بجد ربنا يا رب يفرج همك وهم كل مسلم ومبتلى يا رب العالمين. آه، مهدي العلو من المغرب احبك في الله تدعي لي بالنجاح ربنا ينجحك ويبارك فيك. الاخت سلمى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور زين عليكم كيف؟
السلام ورحمه الله وبركاته.
نسألك الدعاء ربنا يثبتنا واياك يا رب.
آه، كان سؤال حضرتك آه، قراءة آه، الفاتحة بيصل للأموات ال- الحقيقة أخت سلمى هي قراءة القرآن عموما على رأي الأئمة الثلاثة آه، آه، يعني إنها لا تصل ولكن كان الإمام أحمد كان ليه رأي يعني آه، مخالف لرأي الأئمة فإني قال إن ثواب القراءة يصل لكن عموما خلينا شغالين في المضمون فاللي بيصل يعني يقينا الدعاء والاستغفار والصدقة الجارية و- و- ونحج عنه بعد ما نحج عن نفسنا أو نعتمر عنه بعد ما نعتمر عن نفسنا آه، كل هذه الأشياء يقينا بتصل ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم يا رب العالمين أم أسلام سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام.
ازيك يا فضيلة الشيخ يا أهلا والله وسهلا العظيم وحشنا جدا يا فندم الله يبارك فيك ربنا يكرمك يا رب ربنا ويجعل في ميزان يسترك.
حسناتك كل خير يا رب يا رب العالمين.
يا رب. أنا أولا حضرتك عايزة أقول لك حاجة أنا عندي ابني عنده ضمور في خلايا المخ الله عنده يشفيه يا رب.
22 سنة دلوقتي هو الله يشفيه يا رب ومسبب له الضمور ده عجز كو- كلي نعم آه، في جميع اطرافه وجميع جسمه وكده سبحانك يا رب.
وطبعا آه، وانا كمان ربنا الحمد لله مبتليني ان انا عندي برضو انزلاق غضروفي وخشونه في المفصلين و...
الله يرفع عنك البلاء.
وبمعنى اصح إن ما بقدرش اقوم اعمل حاجه وزوجي الله يكرمه يا رب عنده 60 سنة هو اللي قايم بصراحة بخدمتنا وخدمة الله يبارك له الله يبارك له اللهم امين يا رب العالمين يا فندم آه وبعدين انا كمان في حاجه ب- وبعدين بصلي وانا قاعده ما بقدرش طبعا أقوم.
معلش معذوره نعم.
كده ه- نعم.
فهل هل ده كل ده يعني ان شاء الله ده مأجورة.
طبعا ابتلاء من الله طبعا وانا طبعا.
راضيه بابتلاء ربنا والحمد لله حمده وشكرا أيوة.
على كل اللي يجيبه ربنا كله رحمه الله وخير ان يكرمك.
شاء الله باذن الله نعم آه، إن- ربنا يكرمك يا رب والله العظيم يا شيخ مأجورة أنا فرحانة والله يا جدا أم اول اسلام.
حاجه انا بكلم حضرتك لان انا بقالي سنين الله بتصل يسعدك.
بحضرتك والله ما عارفه اتصل بيك يعني الله أصلاً يسعدك يعني.
الله يسعدك والحمد لله ويكرمك اول مره تجمع معايا نمره بصراحه يعني أحمد الله ربنا يسعدك.
وأشكره والله والله العظيم انا عارفه يا مسلم عارفه انا وانا بسمعك انا انا انا سعيد بايه انا سعيد بايه يعني إيه؟ يعني اولا ربنا يا رب يرفع البلاء عن ابنك وعنك يا رب لكن انا سعيد بلمسه الوفاء الجميله منك لزوجك لما بتقولي الله يكرمه هو اللي قايم بكل حاجه ب- بسعد قوي لما الاقي زوجها وفي قوي مع زوجها وحاسه ان هو ان هو ان هو عمل حاجه وبسعد اكتر لما الاقي زوج وافي قوي مع زوجته لدرجه ان ابنه بالحاله ديت وزوجته بالحاله ديت وهو واقف جنبهم بيعينهم يعني الله يكرمك الله يكرمك ويكتر من امثالك ويكتر من امثالك ويرفع عنكم البلاء ويرفع البلاء عن كل المسلمين يا رب العالمين ويشفي جميع مرضى المسلمين استاذ محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته إني أحبك في الله يا شيخ حبك- محمود والله حبك العظيم إني أحبك في الله حبك الذي احترم فيه ربنا يبارك يعني فيك مش عايز أقول لك يعني بجد لما بشوفك ب- بحس بارتياح شديد جدا الله جدا يسترك يا أخي.
جدا و آه، يعني فعلا نفسي أكون زيك تكون احسن من اكيد انت احسن مني ربنا يخليك يا الله أستاذ محمود يخليك لا أنت الأحسن والله ربنا يعني يسترك ويبارك فيك الله يبارك فيك يا رب آه، آمين يا عايزك رب.
كده تدعي لي بالتثبيت الله وتدعي يسلمك.
الولد ياسين نعم وتدعي لأمي كده وتدعي لجميع المسلمين يا رب يا رب.
إن يفوق- يعدينا من المرحلة دي على خير يا رب إن شاء الله هتعدي على خير وربنا يا رب يكرم المسلمين في كل بلاد المسلمين يا رب وإن شاء الله والله إن شاء الله أملي في الله كبير بحسن ظننا بالله إن اللي جاي أحسن والله يا أستاذ محمود ربنا يجمعنا وإياكم على خير أنا عايز أقول حاجة قبل- هنكمل اتصالاتنا بس عايز أقول الواجب قبل ما ننسى ربنا يبارك فيكم الواجب آه، يعني عايز قراءة يوميا يا جماعة بالله عليكم يوميا قراءة جزء قرآن يوميا مش هياخد مننا تلت ساعة الحاجة الثانية إكثار م- بقول الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الآن بتمر بأزمات كبيرة قوي محتاجين ربنا يفرج همومنا وتفريج الهموم بيكون بقراءة قرآن ذكر استغفار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال صالحة عايزين نكتر من الصيام عايزين نصوم الخميس والاثنين على طول والثلاث أيام في الشهر العربي وللصائم دعوة مستجابة نيجي عند الإفطار كده وندعو إن ربنا يرفع البلاء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاجة تانية عايز أقولها ودي آه، عايز أقول هدية ووصية وفي نفس الوقت واجب أنا عايز آه، عايز الكتاب الكتاب الجديد اللي عاملينه اللي هو قصص التابعين ده كتاب 960 صفحة فيه ترجمة 54 تابعين انا عايز اقول مش من باب بقى ال ال ال ال ال ال ال ك- يعني الاعلان عن كده انا عايز اقول نفسنا نعرف سيره الناس ديت احنا عارفين كتير قوي عن الصحابه وانا متعمد اتكلم عن الكتاب ده مش عن اصحاب الرسول بتعمد اتكلم عن قصص التابعين لسبب لان تقريبا اغلب المسلمين عارفين تقريبا كل حاجه عن الصحابه لكن التابعين مش عارفين عنهم كتير عايز نقرا اول ترجمتين من كتب الت- من كتاب قصص التابعين والاسبوع اللي جاي قولوا لي احساسكم ايه لما قراتوا قصه تابعين التابعين اللي هم تلاميذ الصحابة اللي اتربوا على ايديهم فعايزين نقرأ في قصص التابعين أول أول ترجمتين وكل أسبوع سامحوني هيبقى من ضمن الواجب قراءة ترجمتين هم 54 ترجمة يعني ممكن يخلصوا على قد إيه؟ يخلصوا على آه، 27 آه، أسبوع إن شاء الله يبقى خلصنا كتاب التابعين قرأت خمسة 54 ترجمة تابعي هتشوف حاجات أنت ما كنتش شايفها أصلا هتشوف الناس دي كانت عايشة إزاي الناس دي حياتها كانت ماشيه ازاي والله العظيم سترى العجب العجاب انا في اثناء كتابتي هذا الكتاب الكتاب ده حصاد 13 سنه ده الكتاب الوحيد اللي طول معايا قوي يعني في كتب عملتها في تسع شهور واللي في اربع شهور و الكتاب ده انا شغال فيه من 13 سنه اشتغل فيه شويه واسيبه شويه لحد ما ربنا يستر وخلص بعد 13 سنه بانقطاع طبعا يعني مش مش عايز اقول قعد 13 سنه لكن لما خلص وغيرت فيه وبدلته وشلته وحطيت حاجات و... بعد 13 سنة شفت صورة غريبة عن التابعين أنا نفسي وأنا بقرأ مش مصدق إن في ناس اتوجدوا على الأرض بعد الصحابة بالمنظر ده فده من ضمن الواجب قراءة ترجمتين من كتاب قصص التابعين آه نشوف بعض الايميلات آه الاخت حنان من المغرب بتقول اهل المغرب كلهم بيحبوك ومنتظرين زيارتك وانا بحب اهل المغرب وان شاء الله نزورهم قريب ان شاء الله آه وبتقول ادعي ادعي لاخي محمود لانه عنده مرض ليس له دواء لا ان شاء الله كل مرض له دواء لكن علمه من علمه وجهله من جهله زي ما بنقول داوا مرضاكم بالصدقه وميه زمزم وربنا يبارك فيكم مين ابو نوران سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا شيخ ابو نوران من العراق صح كده مظبوط حضرتك ربنا يحفظك ابو نوران احبك في الله يا شيخ الله يبارك الذي احببتني فيه واسال الله ان يفرج هم اخواننا في العراق يا رب العالمين الله يبارك فيك والله يا شيخ الله يرضى فيك امين يا رب العالمين.
انا التقيت بحضرتك يمكن قبل اسبوعين كان في محاضره ليك في جامع بنت الصديق في الشيخ زايد.
الله يكرمك.
واعطيت لحضرتك رساله عشان تدعينا مش مش عارف يعني طبعا دعيت لكم طبعا طبعا دعيت لكم بظهر الغيب ربنا يتقبل يا رب.
الله يبارك فيك والله يا شيخ نسألك الدعاء اتمنى ان تدعو لوالدتي وزوجتي ولابنتي احنا مقبلين على موضوع صعب الله يبارك فيك.
وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. يعني ادعي قول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ادعي وقادر ربنا ييسر لك الأمور والله وزي ما المثل المصري زي ما أهالينا كانوا يقولوا لنا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا أبو نوران ويحفظك ويسترك الأخت كريمة من الجزائر او الاخ زكريا عفوا من الجزائر انا مقبل على شهاده البكالوريا لان ربنا ينجحك ويكرمك يا رب العالمين محمد من المغرب بيقول ادعي لي لاني ساتزوج فادعي لي عشان تكاليف الزواج لا اطمن ثلاثه حق على الله معونتهم من ضمنها الشاب الذي يريد العفاف اطمن من ناحيه ان شاء الله ربنا يكرمك امان من الجزائر احبك في الله كثيرا وارجو ان تدعي لي بالصحه ونزع ونزع الكرب ربنا يرزقك يا رب الصحه ويحبك في ويحبك سبحانه وتعالى ويفرج عنا وعنك وعن جميع المسلمين الكرب والهم يا رب العالمين ياسين شاهي من المغرب ادعوا لنا بالذريه الصالحه ربنا يرزقكم يا رب الذريه الصالحه رب العالمين الأخت شكرى من المغرب لبست النقاب نصرة للحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا ينصرك دنيا وآخرة وكل من ينصر الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا ينصره وأنا عايز أقول بقى من باب الوفاء للنبي بقى صلى الله عليه وسلم عايزين نكتر بقى الأسبوع ده من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعايزين أخواتي يبعتوا لنا يقولوا لنا هنلبس الحجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وده من باب الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عايزين من باب الوفاء إن إحنا على قد ما نقدر إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان نقف مع نفسنا وقفة مين اللي أحسنوا إلينا في حياتنا الرسول عليه السلام الصحابة وخصوصا طبعا بالنسبة لنا إحنا مثلا كأهل مصر مثلا يقول عمرو بن العاص اللي فتح مصر وأدخل الإسلام في هذا البلد الطيب وكل واحد يفكر كده بقى ونقعد نفكر كده مين تاني أحسن لنا المدرسين اللي علمونا مشايخنا اللي علمونا الدين أهالينا الأب والأم قرايبنا يعني فكروا فكروا كده ورسائل شكر من القلب للي نقدر نوصل له واللي ما نقدرش نوصل له نقول رسائل شكر ربنا يجازيك عنا كل خير يا رسول الله ويجازيكوا عنا كل خير يا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويجازيكوا عنا كل خير يا تابعي أصحاب النبي عليه السلام وندعي لكل من أحسن إلينا في هذا الكون ربنا يبارك فيك يا رب الأستاذ مصطفى من إيطاليا السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ محمود معك.
عليكم السلام ورحمة الله والله العظيم أنا فرحان وبتكلم معك دلوقتي والله فرحان أول يوم أسمع أنا تكلمت مع أمي بشوفك في التلفاز والله قلبي متوسع ربنا يسعدك تكلمت مع أمي قلت لها إن عيني بت... بت... بتضرب قالت لي أنا سمعت الشيخ محمود مصري بيقول لي دمت يعني الكوفة يعني بتقول لي كلام وقالت لي اليوم إيه ابني هيعملوه استنى الشيخ محمود مصري ربنا سبع سنين ما شفتش امي في ايطاليا في بيرغام يا شيخ انا بحب امي وربنا بحب الله وعايز طريق الجنه انا انسان وسيم وطويل ولكن بحب ربنا وبخشم ربنا وبحشم و... يا شيخ انا الحمد لله في سبيل الله انا تعلقت ببنت مغربيه وقلت انصرها متجوزه ومطلقه يعني ما اقولكش انا كان معاصي يا ربي يغفرني ربنا يكرمك يا رب يغفر لي نعملش معاصي الله يكرمك يا رب يغفر لي يا رب يديني يا شيخ انا سبع سنين ما شفتش امي ربنا يغفر انا بقول لها يعني لو عايز اتجوز اروح يعني الله يحفظك يا مصطفى انا معلش الصوت عندي مش واضح خالص يا شريف معلش والدك آه معلش هو في سؤالي يا شريف السلام الحقيقه الصوت مش آه ما كانش واضح عندي معلش آه صوتك منه كان اه اه نفسي ربنا يغفر له ربنا يغفر لك يا استاذ مصطفى معلش انا اسف صوتك منه كان عالي شويه فما كانش واضح الكلام عندي ربنا يكرمك يا استاذ مصطفى ويغفر لنا ولك ويحفظك ويسترك ويجمعنا وياك على خير آه، ال- أم محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مبسوطين جدا والله مش مصدقين ان احنا بنكلم حضرتك ربنا يسعد قلوبكم يا رب الله يكرمك ليا سؤالين بعد اذنك اتفضلي تحت آه، أمرك في قيام الليل آه، أيوة.
ايه كيفية الدعاء يعني الدعاء بيبقى في السجود ولا في الجلوس ولا بعد التسليم او كده نعم حاضر والدعاء اللي هو المستجاب في حين الافطار في الصيام يعني نعم.
ساعة ما الواحد بيفطر بيقول بسم الله ولا ولا كل وقت الافطار مستجاب ولا اي وقت نعم حاضر.
وبعدين آه، حضرتك عايزة رقم التليفون حاضر و- وتدعي لنا الله يخليك تدعي ربنا يثبتنا وياك يا رب وليا سؤال بعد اذنك ما حاضر.
راي حضرتك في زوج آه، مسافر الى الخارج نعم آه، يهجر زوجته حين ياتي الى الاجازه نعم.
ثم حين تذهب اليه في آه، اجازه يهجرها ايضا وهو على علم ان هو هيغيب عنها كمان ستة سبعة ثمانية تسعة أشهر لا طبعا ما رأي يعني حضرتك فيها؟
طبعا الكلام ده ما ينفعش وعايز اقول حاجه يا جماعه عايز اقول يا جماعه ال- اخواننا المغتربين ربنا يبارك فيهم ويحفظهم عايز اقول ما حدش يغيب عن زوجته اكتر من ست شهور يا جماعه تقول لي مساله صعبه اقول لك خد زوجتك معاك تقول لي مش هعرف اوفر اقول لك ما توفرش انت توفر لمين اطلع وعيش انت وزوجتك وولادك خد ولادك في حضنك وزوجتك في حضنك وعيشوا مع بعض عيشة كريمة في أي دولة أي مكان كفاية يا جماعة يعني يعني يعني هاجر الزوجة وهاجر الأولاد ده حاجة والله الفلوس كلها ولا الدنيا كلها تعوضك بفضل الله سبحانه وتعالى الدعاء في قيام الليل آه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ادعي وأنت ساجد على قد ما تقدري عند الإفطار أول ما تيجي تفطري بسم الله ادعي بالدعاء اللي أنت عايزاه وربنا يتقبل الوقت معاكم بيجري بسرعة ربنا يجمعنا وإياكم على الخير إن شاء الله إن شاء الله الحلقة القادمة في مفاجأة حلوة أوي أوي إن شاء الله وربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم دايما على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واوعى تنسوا تصلوا على النبي من باب الوفاء للنبي عليه السلام بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا